القلب يرتحل وتحذو حذوه البقل ويعلو صوت أنفاسي وشوقي مسرع عاجل يسير القلب يرتحل وتحذو حذوه المقل ويعلو صوت أنفاسي وشوقي مسرع عجل وشوقي مسرع عجل من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله أو والله بحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله قل لي يا أخي حبيبي أخبارك مع ربنا إيه جاوب أحوالك مع ربنا إيه عامل إيه اليومين دول مع ربنا امبارح مش عارف كان في حالة كده الحالة الناس بتموت هتقابل ربنا بإيه هو ده السؤال إنك لما تلقى الله تقول له يا رب أنا قضيت عمري في الحتة دي بعمل كذا اقبلني واقبل مني يا ترى ايه في حياتك تقدر تقابل بيه ربنا كده اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين اهدي قلوبنا اصلح قلوبنا اللهم اصلحنا لكي نصلح أن نكون من عبادك الصالحين آمين لذا كانت هذه السلسلة لتعرف الإجابة على هذا السؤال سلسلة اسمها قصة القلوب نصيب مسجد الريان منها مرة كل شهر إن شاء الله ودي عشان الشيخ فوزي بس ما يزعلش ربنا يديه وتوب عليه قولوا امين وكل اهل الريان طبعا حبايبي الشيخ سامي بستمتع بالصلاه خلفه والشيخ عبد المنعم والاخوه كلهم وال- انا بشكرهم انهم سمحوا لي ان انا اجي هنا مره في الشهر كتر خيرهم والله جزاهم الله خيرا فاخوتي في الله اسمها قصه القلوب أنا اكتشفت اليوم ودايما رزق مسجد الريان كده طازة اكتشفت اليوم أن قصة القلوب أنها تغلي باستمرار القلوب تغلي باستمرار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آه مسجد الريان حبايبي وقرايبي مش محتاجين ان انا اقول لك صلي عليه كلما سمعت اسمه صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للقلب أشد غليانا من القدر للقلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا عارف لما ال- القدرة عارفين ال- ما تعرفوش قدرة الفول انتوا طبعا انتوا بتاع الكنتاكي والبيتزا والحتى القدر الحلة ولا يعرفوا الحلة طب اقول لهم ايه دول القدر لما تتحط على الب- على البوتاجاز او على النار وتغلي تفور وتهدر استجمعت غليانة اهو القلب كده وقد يفور القلب بالخير وقد يفور بالشر لكنه لا يسكت ابدا ابدا فاكرين زمان لما قلنا في الشريط بتاع الجد يا شباب ها لما قلنا ايه قلنا ان ال ال الولد اللي بينظر لامراه متبرجه في الشارع او بيشوف فيلم في التلفزيون في نساء عر- عرايا او على النت او غيره الامر ما بيتوقفش عند مجرد النظر ابدا وانتوا كده تشهدوا ومستعد يعني اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب اطلع منكم كده كم واحد يقولوا لنا كيف تطور الامر معه انه بيبص بعد كده هيحاول يصاحب ويلمس وبعد ما يلمس يزني وبعد ما يزني لازم يسرق عشان يجيب فلوس يصرف على البت دي ولازم ينصب ولازم يتصرف وبعدين لازم يدخن ولازم يشم التطور الطبيعي للحاجة الساعة هو ده التطور ل- لهذه الشهوة الشهوة لت- كذلك القلوب يتطور فيها الشر هي دي اللي اكتشفتها النهاردة أن القلوب يتطور فيها الشر كان شرير صغير وبعدين آه بداية الزلل مسهم طائف من الشيطان ووسط الزلل يصر على ما فعلوا وهم يعلمون وآخر الزلل ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء هي كده ماشية بالتطور القصة معانا بدأت لما كنا بنتكلم عن صغو القلوب صغو القلوب ميلها وانحرافها قال سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ها؟ ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة تصغى يعني ايه تميل قلت لك تصغى يعني ايه تميل وتنحرف تبدأ القلوب تميل وتنحرف بسبب سماع وحي شياطين الإنس والجن الأمة قضت سنة النهاردة سنة مش كده قاعدين تسمعوا كل كلام إلا ذكر الله صحيح ولا لا قاعد قدام التلفزيون بيسمع ايه اه آه، بتاع ال- التوك شو ها والمداخلات والمناظرات والفضايح والكلام على النت على الفيسبوك قاعد يكتب ويقرا التعليقات ويعمل ويسوي على آه، تويتر نفس المشكلة مين اللي كتب تويتر النهاردة ومين اللي عمل ايه ومين اللي سوى ايه قاعد ينزل مقاطع من آه، من على اليوتيوب وينقلها ويبيعها ويسويها ويوزعها ويبعتها هو ده الشغل اللي حصل 12 شهر ضاعت سنة من عمر قلبك غفل القلب عن الله ومن كثرة ما سمع القلب كلام المنحرفين انحرف القلب جزاك الله خير يا شيخ فوزي أسأل الله أن يسقيك من الجنة والسامعين وأنا معكم أنا بحبكم في الله بقول من كتر السماع شياطين الإنس والجن سمعت سياسة قد ايه السنة دي بعمرك وكلام لت وعجل اللي ما بيسمعش قاعد يقول فانحرف القلب ويا ريته انحرف وسكت ربنا قال ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة كمل وليرضوه كمل وليقترفوا يبقى بيميل وبعدين ايه يرضى لما ده اجي اكلمه النهارده انت اسمك ايه يا احمد الواد احمد اجي اكلمه النهارده يقول ايه يا شيخ يعقوب يعني احنا هنسيبها للعلمانيين والليبراليين في ايه يا شيخ انت عايز تضيع البلد ولا ايه انا اسف يا احمد حقك علي ما تضيعوش البلد يا اخويا ضيعوا انتوا اللهم استرنا ولا تفضحنا وأكرمنا ولا تهنا واحفظ علينا بلادنا اللهم احفظ أديان الأمة اللهم احفظ دين الأمة اللهم احفظ شريعة الأمة اللهم احفظ هوية الأمة اللهم إنا نحفظ نسألك أن تحفظ سنة النبي في الأمة شغلتنا حراسة دين الأمة دي وظيفتنا ومهمتنا حراسة الدين الشاهد مش عايز اخش في السكة التانية دي خلينا في سكتنا القلب انحرف بعد ما انحرف ايه رضي رضي بقى عاجبه الكلام ده عاجبه كلام المتحدثين الرسميين مش كلام المشايخ رضي بعد ما رضي اقترف بدأ يناظر إذا عولج القلب اللهم طهر قلوبنا إذا عولج القلب طهر وإلا بس عارف تطهيره يا دي أحمد على ثلاث مراحل أصل هو انحرف على ثلاث مراحل انحرف وبعدين يرضوه وبعدين يقترف وعشان يتعدل لازم يرجع للاستقامة وبعدين يميل لربنا حنيفا مسلما حنيفا يعني ايه مائلا إلى الله ما عولجش وأعجب باللي هو فيه يصاب بالمرض الثاني اللي اسمه القلب الآثم القلب الآثم يبقى القلب آثم يأثم القلب مش يأثم يعني يبقى مذنب لا آثم فاعل للإثم راض بالاسم بالاسم متباهم بالاسم احنا قلنا لما الشيطان نزل سيدنا آدم من الجنة ربنا قال فدلاهما بغرور نحن أصحاب منهج منهجنا سلفي قال الله قال رسول الله بفهم سلف الأمة الانحراف بيبدأ بس بسنة عن سنة النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم ودايما هم يقولوا لنا ان الزاوية المنحرف الزاو الزاوية الحادة بتبدأ بصفر عند رأس الزاوية وبعدين كلما طال الشعاعان كلما اتسع الانحراف هي كده بيبدأ انه ينحرف عن سنة النبي بس سنه وكل ما طول المدة زي ما قلنا القلوب ايه بتغلي يتطور هذا الانحراف القلب الآثم ذكرنا 56 آه، معصية من معاصي القلوب مش هنعيدهم النهاردة تاني خلاص عدينا المرحلة دي 56 معصية من معاصي القلوب معاصي القلوب ومعاصي القلوب أشر من معاصي الظاهر من معاصي الجوارح لأن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق معاصي الجوارح إيه وقال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر معاصي القلوب إيه يبقى مجرد ذرة في قلبك كبر غرور عجب رضا عن النفس احتقار للآخرين أكبر من الزنا والسرقة وشرب الخمر اللهم تب علينا من معاصي الظاهر والباطن فإذا تاب الإنسان وطهر قلبه بأنواع العلاج التي ذكرناها انصلح قلبه وإلا زاغ القلب نمرة ثلاثة زوغان القلوب واحد صغو القلوب اثنين اسم القلوب القلب الآثم واحد القلب المنحرف اثنين القلب الآثم ثلاثة القلب الزائغ فاكر لما كنت بتزوغ من المدرسة كنت بتنط من على السور بس لما بتزوغ من المدرسة الناس اللي بيزوغوا من المدرسة بيزوغ من المدرسة ويروح يقعد في الجامع اللي بيزوغوا من المدرسة بيروح فين السيما يروح يقابل واحدة ما حدش بيزوغ عشان يروح يقعد في الجامع فالشاهد إن زوغان القلوب أن تزيغ إلى الباطل الزيغ هو التفلت والهروب دون إنكار للحق يعني هو هيزوغ آه بس مش هيقول إن الزوغان ده حق لا آه هو الشيطان عمره بيقول لك اكفر لا بالعكس هو ده قال لسيدنا ادم ايه هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى قال لسيدنا ادم عليه السلام وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين قال له انا عايز لك الخير والله انت حر بقى انا عايزك تخلد في الجنة انت مش حابب انت على كيفك لكن انا شامم ريحه كده انك هتطلع منها فعشان كده انا بدلك على حاجه تقعدك فيها هو هكذا يخادع الشيطان اولياءه الزيغ هو التفلت والهروب دون انكار للحق تاره بالمراوغه والتغابي بالشبهات وتاره بالتجاهل والصمم والتغافل الزواغان عشان ما نطولش الليله دي لان انا ربنا يكرم عايزين نخلص الدرس ده الليله دي معاكم الاسباب اسباب زوغان القلب السبب الاول اراده الزوغان في ناس عايزه تزوغ ورايت وسبحان الملك أن من عجيب أمر الله من عجيب سنة الله الكونية في الزائغين أن من أراد أن يزيغ يسر الله له الإزاغة أحيانا يبقى واحد عايز يزوغ نقوم إحنا نزنق عليه أنت اسمك إيه؟ الواد محمد ده عايز يزوغ فشايف انا عايز يقوم رايح فين عايز اشرب خد ميه طب انا عايز حمام الحمام وراك اهو طب عايز اكل خد سندوتش اهو عشان ما يمس هو مش عايز ياكل ولا يشرب ولا حمام ده هو عايز ايه عايز يزوغ وانا بزنق عليه لكن المشكله الكبيره ان اللي عايز يزوغ ربنا بيديله الفرصه يزوغ هات كرسي للشيخ عبد الله الشيخ عبد الله كامل وصل وقعد يتفلت منا وعايز يزوغ لكن ظبطناه وقبضنا عليه وجبناه رغم انفه كان قاعد يقول لك الكمبيوتر بتاعي بايظ الشاحن نسيته في الفيوم مش ع- هتيجي يعني هتيجي وجاء عشان عايزين يقول لنا حاجة حلوة الليلة دي وعليكم السلام سماحة الشيخ عبد الله ازيك لكن يا شيخ عبد الله لكن يا شيخ عبد الله الكرسي يا ابو نايم طيب خلينا نكمل درسنا انتوا معايا ولا تهتوا طب ارجع تاني وصلي على النبي كنا بنقول أن من أراد من أن يزيغ منا نحن البشر نجتهد في الحفاظ عليه ونحاول ان احنا نزنقه زي ما قلت لكم كده الشيخ عبد الله عايز يزوغ خلص الحلقه بتاعته عايز يروح اما اللي يقول لك الكمبيوتر مش عارف ايه لا اصل انا تعبان النهارده لا اصل انا صوتي مش عارف ايه اصل انا مش هقدر اعمل ايه واحنا برضه لا تعال طب ما فيش عربيه نجيب لك عربيه طب ما فيش كمبيوتر نجيب كمبيوتر في زي... لكن اللي مع ربنا يعمل كده جعان يا شيخ جعان جعان جعان يا شيخ فوزي سندوتش كفته لو سمحت صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى على سيدك النبي صلى زيد النبي صلى زيد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مع اللي, اللي يعمل كده مع ربنا عايز يزوغ ربنا سبحانه وتعالى يديله فرصة ان هو يزوغ يلا، عاي- عايز تمشي قال الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى يا عم انت عايز تكفر وكل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا قال ربنا جل جلاله أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة ها؟ اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير قال سبحانه وتعالى من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى عشان كده بنقول أن أول أسباب زوغان القلب إرادة الزوغان قال الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم انت ان يرى الله في قلبك انت عايز سكة نسوان هي السكة دي تبقى بتاعتك عايز سكة دين السكة دي بتبقى بتاعتك والله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون الله أعظم وأجل وأكبر وأعلى من أن يأتي عبد بقلبه إليه يريد الخير والله يرده هذا ما لا يكون أبدا قال سبحانه ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا اسمع اسمع ولقد كانوا عاهدوا الله من قبله لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل لا لا ده أكتر من كده قال سبحانه يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا الآية اللي قبلها لما جاء المنافقين لسيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قالوا وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن له رسول قبيل منهم ظاهرهم وعلانيتهم واستغفر له ولما جاله كعب بن مالك وصدق لما جاله كعب بن مالك وصدق قال أما هذا فقد صدق يعني سيدنا النبي صلى عليه كان عارف ان الأولانين ايه كذابين ومع ذلك قبل منهم واستغفر له زي ما اقول لك عايز زوق ماشي ماشي يقولون شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا ربنا يعلم وأخبر النبي قال يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ربنا فضحهم وقال بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا هو ده اللي حصل انهم لما بيخادعوا الله يخادعهم احنا قلنا دي من صفات الكمال لله انه يخادع المخادع ويمكر بالماكر ويستهزئ بالمستهزئ ويكيد الكائد عشان كده قال سبحانه وتعالى ولكنكم فتنتم أنفسكم قال سبحانه وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله قال الله جل جلاله ومنهم من يقول ذلي ها ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا ألا في الفتنة سقطوا السبب الأول إرادة الزوغان أن يرى الله من قلبك إنك أنت عايز تزوغ فبحكمه الكوني القدري ترى أمامك مجالا للزوغان لا تزوغ اثنين مخالفة الرسول من أسباب زوغان القلب إيه؟ مخالفة الرسول قال الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا اسمع اسمع اسمع كده قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا شفت التسلل ده اوفسايد قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم بيتسلل من خلف سنة النبي برضه هذكركم بخطبة جمعة كان اسمها ايه offside موجودة دي ولا راحت موجود offside بقول ان الاخوة انشغلوا انشغلوا قاعدين يتكلموا عن افغانستان وعن فلسطين وعن بورما وتايلاند وكشمير وقاعدين يدخلوا على المواقع النت ومعجب ومفتون بخطاب وعايز يبقى زي مش عارف مين وهو بيبص على النسوان offside متسلل وهو ما بيصليش الفجر وهو ما بيصحش ايتين من القران مظبوطين وهو عمره ما درس كتاب في العقيده ولا في السنه وهو معجب ومتكبر ومغرور وعايز يموت شهيد في سبيل الله offside قد وقد هنا للتحقيق العلماء يقولوا هنا قد إيه للتحقيق قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا متسللين من سنة النبي صل عليه صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صل عليه صلى الله عليه وسلم لما بدأ دعوته منع الصحابة انهم يقروا حاجة غير القرآن يكتبوا حاجة غير القرآن يتربوا على حاجة غير القرآن يشوفوا حد غير سيدنا النبي لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي دي البداية الصحيحة لكل قلب مسلم أن يستسلم لسيدنا النبي بعد تسليمه لله من نمرة ثلاثة في أسباب الزوغان القلب زوغان البصر من أسباب زوغان القلب زوغان البصر قال سبحانه قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلكوكم ها بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك, أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا إذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم اسمعها في الآية الثانية أوضح قال سبحانه وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم لما قالوا لسيدنا النبي صلي عليه لو أشرت إلينا بطرف عينك قال ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين العين بتخون يا ابني عشان كده الناس المفتونين بتوع الزواغان لما يجي الجد عشان كده هيجي معانا السبب الرابع من أسباب زوغان القلب الكسل وطلب الراحة الناس اللي هم مفكرين ان الالتزام بالدين وخدمة الدين والعمل للدين بطالة قاعد في الجامع عايز يقعد وحد يصرف عليه عايز يبقى ما ما مش عايز يعمل حاجة لما يجي وقت قيام الليل لا كنت بقول امبارح ايه في مدرستي الحياة كتبت حاجة امبارح لسه جديدة قلت ايه ان كل من قال لأبيه او لكبيره انا عارف مصلحتي انا كبرت سيبوني اختار مستقبلي بنفسي انا هعرف ادبر اموري بنفسي محدش له دعوه بيا انا مش عايز حد يمشي كلامه عليا كلهم اختاروا الخطا لانهم فقط يريدون التفلت الزوغان هو عايز يفلت من ابوه سيبني اختار لنفسي انا كبرت وعارف مصلحتي هو لا كبر ولا عارف مصلحته ولا يعرف يختار ايه هو بس عايز يفلت من ابوه يجي مع الشيخ يتكلم معاه يقول معلش لو سمحت انا باجي بالترغيب ما باجيش بالترهيب انا باجي بالتشجيع قول لي كلمه تشجعني يا اخي اشجعك على ايه انت فيك حاجه تتشجع طب قول لي وريني حاجه اشجعك بيها او اشجعك عليها لكن انت لا تريد ان تعمل هي دي القلوب الزائغة اذا جاء امر من الحق واريد فيه العمل وطلب فيه الرجال نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد ثم انصرف هو ده الزواغان بص كده بص كده حد شايفني ويفر فهناك علاقة أكيدة بين زوغان البصر وزوغان القلب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب من أسباب زوغان القلب تعلق القلب بالدنيا اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا قال رسول الله صل عليه صلى الله عليه وسلم الفقر تخافون والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي الدنيا عشان كده كنت بقول لك يا ابني ان مش النظر للنسوان بس حرام لا في حاجة اسمها فضول النظر من سموم القلب القاتلة هواية انك تمشي في الشارع تبص على البتارين ايه ده السويتر ده بكم 8000 جنيه ايه ده ماركات العربية دي بكام دي ايه دي دي الماني لا دي صيني ايه ده هي الصين عملت حتى دي الكلام ده يزيغ القلب الكلام ده إيه النظر قاعد تبص على العربيات وتبص على انا قلت قبل كده ان وجود التلفزيون في البيت حرام وما زالت الفتوى كما هي قلت ان لو المرأة شافت بس الاعلانات مش كده لو زوجتك انت سبت في البيت سبتها في البيت مع التلفزيون فتحت هي القناة مش عارف ايه بتشوف اعلانات اعلانات بس مش اكتر شافت اعلان عن فيلا مش عارف فين وبصت لشقتها كده الله المستعان بعد شوية عرض عربيات بعد شوية معرض موبيليا بصت هي الغرف النوم والانتريهات اللي معروضة في معرض الموبيليا وبصت للموبيليا بتاعتها مهما كانت الموبيليا اللي عندها احسن من اللي في التلفزيون 100 مرة برضو ستزيغ عينها ويزيغ قلبها تأكد هي دي الدنيا الدنيا التي تزيغ العين فيزيغ بسببها البصر خمسة من أسباب زوغان القلوب طلب الراحة اسمع قال الله عشان تتوب بقى من دي لقد تاب الله على النبي صل عليه صلى الله عليه وسلم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم اللي كانوا خارجين في ساعة العسرة زي ما قال كعب بن مالك وغزا رسول الله أنا مش سامعكم بتصلوا على النبي كويس المرة دي انا بسلك وداني اهو عشان اسمع الصلاة على النبي عدل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال وغزا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال فأنا إليها أصعر شفت ازاي ان لو العين فأنا إليها أصعر الصعر لي الخد كده هو ميل عينه كده وبص على تكعيبة العنب وال, وال والعناقيد المدلاء بص على النخل وعناقيدها المدلاء بص على الظلال قال لك هنقطع 800 كيلو لحد يهود خيبر و كان في غزوة تبوك لتبوك و... ونعمل ايه ونسيب كل ده ونمشي في الشمس المدة دي وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة في حر شديد وسفر طويل واستقبل عدوا كثيرا فجل للناس امره ساعتها مش هيخرج الا الرجال الذين يريدون العمل يريد الرجال الذين يتسمون بقوة القلب والجسد الرجال الذين يتسمون بقوة الإرادة وتحمل الشدائد فكاد يزيغ قلوب فريق منهم لولا أن تاب الله عليه اللهم تب علينا يا رب النهاردة في مناهج بتعرض عليك شايف في دعاة شغلتهم ال ال ال الأصلية الترخص شغلتهم الأصلية انهم يبحثوا للأمة ان لا لا لا ليه ده الدين يسر يا أخي آه في كذا وكذا مش عايزين نضرب أمثلة عشان ما لفتش نظرك هذه هي إزاغة القلب طلب الراحة هذه الخمسة الأسباب لزوغان القلوب ما هي علامات القلب الزائغ انت قلبك ثابت ولا زائغ أول علامة من علامات القلب الزائغ تتبع المتشابه قال سبحانه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله لنا خطبة جمعة اسمها المنافقون الجدد بنقول فيها ان اول صفة للمنافقين الجدد التأول للتملص هو تلاقيه الناس هنا بيصلوا بفضل الله عز وجل مثلا 11 ركعة بعد العشاء او بيصلوا 8 ركعات بعد العشاء وبعد كده بيصلوا 20 ركعة بالليل او 11 تانيين بالليل لا بدعة بدعة الزيادة على 11 ركعة بدعة هو على يقين انها مش بدعة لكن هو بيقول بدعة عشان ايه هو مش عايز يجي هو عايز ينام بالليل عايز يقعد قدام التلفزيون ناس معتكفين لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده صلى على سيدنا النبي زيد النبي صلاة زيد صلاة على النبي اوعى تزهق من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نقول ايه ان بعض الناس زي ما قلنا في تعريف تعريف الزوغان مش كده في الاول خالص قلنا في تعريف الزوغان ايه الزوغان هو التفلت والهروب دون انكار للحق عايز يتفلت من الدين بدين يعني هو مش بيقول لك انا مفتون انا مش هقوم الليل انا حر لا ده بيقول لك لا ده دين انا تركت القيام دين انا تركت الاعتكاف دين انا قلعت زوجتي النقاب لان الامر مختلف فيه يا اخي يا ابني ما تقول ان انا خبت وخلاص ليه انت مصمم تلزقها في الدين قلت قبل كده ان واحدة كره زوجها او شايفة لها شوفة تقوم لا انا عايز اتطلق منه ده ما بيصليش الله كده كتير جدا واحد عايز يتجوز زوجة تانية ايه يا ابني في ايه سنة سنة يا شيخ يا سلام سنة يا راجل قول الحق قول انك اتعرفت على واحدة وقعت في واحدة ما قول الحقيقة بقى بلاش تلزقها في السنة هي كده عايزين يلزقوها في الدين بأي صورة من الصور هذا هو الإشكال الأكبر عشان كده بنقول إيه أن الذين في قلوبهم زيغ تتبع المتشابه تيجي النهارده لما تتكلم بقى عن تحكيم الشريعة يطلع لك واحد مش عارف يقول لك ايه وايه وايه وايه وبيتكلم بالكتاب والسنة يدع المحكم ويتشبث بالمتشابه وزي ما ربنا قال يتبعون ما تشابه منه ها ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله اثنين من علامات القلب الزائغ مقاربة الفتن يبقى هو مفتون بالنساء ويمشي في الشوارع المزدحمة بالنساء يبقى مفتون بالنساء ويفتح محل فيه يبيع فيه للنساء مفتون بالنساء ودايما يعمل مشاكل مع النساء مفتون بالفلوس ويقول للناس ادوني فلوس وانا هشغلها لكم واديكم 30% كل شهر مفتون بال... بالشهرة وجاي يحط صورته ويرشح نفسه ويعمل مش عارف ايه وعايز يبقى امام وهكذا مقاربة الفتنة ثلاثة من علامات القلب الزائغ تتبع الرخص أربعة اتباع الهوى خمسة صحبة البطالين وأهل الشهوات والشبهات اللهم اجمعنا على صالحين من عبادك في الدنيا والآخرة ستة حب الدنيا العلاج العلاج واحد الدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب قولوا آمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من القلوب قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يزيغه أزاغه وإن شاء أن يقيمه أقامه اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك هي دي علاج زوغان القلوب أن تدعو في سجودك ربنا لا تزغ قلوبنا بس اوعى تدعي اوعى تدعي ربنا أزغ قلبي في ناس كده هو عايز يزوغ ما ينفعش تخدع ربنا بقى وتقول ربنا لا تزغ قلوبنا وانت عايز قلبك يزوغ وانت عايز تزوغ يبقى لازم ان تستجمع امر قلبك على انك تكره هذا الزوغان ولا تريده ولا تحبه وانما انت تكرهه وانت تخشى منه وانت تخشاه على نفسك فتصدق في اللجئ الى الله إلى من لا يلجأ في الأمور الدواهي إلا هو إلا إليه فتقول ربنا لا تزغ قلوبنا فيحفظ قلبك أما أن يرى ربنا منك أنك تبحث عن كل طرق الزوغان ثم تقول ربنا لا تزغ قلوبنا يبقى أنت بتلعب على ربنا اثنين اتباع الرسول صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آه مش عارف انتوا عندكم وقت ولا خلصت عندكم وقت طب تدوني قد ايه وقت طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم اسمع بقى احاديث سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إيه كان وانا احيلكم على كتاب صحيح الجامع الصغير صحيح الجامع الصغير في المجلد الثاني الشيخ الألباني عمل باب كان باب إيه كان وهي الشمائل الشريفة شمائل سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان كان صلي عليه صلى الله عليه وسلم كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم كان آخر ما تكلم به صلي عليه أن قال أنا أقول بقى كانت وليه صلى الله عليه وسلم أن قال قاتل الله اليهود والنصارى قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد كان أبغض الخلق إليه الكذب صلى عليه كان أحب الثياب إليه الحبرة كان أحب الثياب إليه القميص كان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه كان أحب الشراب إليه الحلو البارد كان أحب الشهور إليه أن يصومه شعبان كان أحب العرق إليه الذراع كان أحب العمل إليه ما دوم عليه وإن قل كان أحسن الناس خلقا كان أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس كان أخف الناس صلاة على الناس وأطول الناس صلاة لنفسه كان أخف الناس صلاة في تمام كان إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول السلام عليكم السلام عليكم كان إذا أتى مريضا أو أتي به قال أذهب الباس رب الناس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما كان إذا أتاه أمر يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا أتاه الأمر يكرهه قال الحمد لله على كل حال صل عليه كان إذا أتاه الرجل وله اسم لا يحبه حوله كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه فأعطى الآهل حظين وأعطى العزب حظا واحدا كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان كان إذا أتي بباكورة الثمرة وضعها على عينيه ثم على شفتيه ثم يعطيها من يكون عنده من الصبيان كان إذا أخذ مضجعه جعل يده اليمنى تحت خده الأيمن كان إذا أخذ مضجعه قرأ قل يا أيها الكافرون حتى يختمها كان إذا أراد الحاجة أبعد كان إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد كان إذا أراد إذا أن كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم قال اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك كان إذا أراد أن يستودع أحدا قال استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم كان إذا أراد كان إذا استجد ثوبا سماه باسمه قميصا أو عمامة أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له كان كان صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح بيده كان إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة لم يزل معرضا عنه حتى يحدث توبة كان إذا اعتم سدل العمامة بين كتفيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا اكتحل اكتحل وترا وإذا استجمر استجمر وترا كان صلى الله عليه وسلم إذا تضور من الليل قال لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار أنا هكتفي بهذا المقدار وأحيلكم على بقية الحديث 500 حديث اسمهم كان اللي عايز قلبه ما يزوغش يعمل ايه وراه ورا سيدنا النبي سيدنا أبو بكر قال لسيدنا عمر إنه رسول الله فالزم غرزه تنجو الزم ايه غرزه انا هعرفها لك بالبلدي لما واحد يمشي على الأرض تقوم رجله تغرز بتسيب علامة في الأرض يرفع رجله يفضل مكان إيه حط رجلك مكان رجله هو ده غرزه الزم غرزه وتنجو حط رجلك ورا رجل سيدنا النبي تماما اجعله امامك امامك اجعله امامك امامك ايدك على كتفه ما تسيبش كتف النبي صلى الله عليه وسلم لا يمين ولا شمال اوعى تزوغ واذا كانوا ع- معه على امر جامع لم يذهبوا لم يذهبوا حتى يستأذنوه خليك ورا سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كنا بنقول بقى أول حاجة آه، في العلاج آه، الدعاء والحاجة الثانية اتباع سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اتباع سيدنا النبي وأن تسير خلفه فلا تتركه أبداً ثلاثة الأخذ بالمحكم واتباع واتهام النفس يا جماعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور امسك في دي خليك على قديمه على أصل المنهج على أصول المنهج على ما كان عليه سلفنا الصالح إياك ومحدثات الأمور إياك لأن اللي بيتبع المحدث والمتشابه صاحب القلب الزائغ أربعة الجد والأخذ بالعزائم الجد قال الله عز وجل وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ذر يعني اترك وفارق الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا سيب الناس اللي, اللي, اللي عاملينها لعبة واخدين الدين ده لعبة زي ما قلت كده انه خد طريق الراحة الشاب من دول يبقى مجد وبيجيب امتيازات في- في كل سنة و- وجايب 99 في الثانوية وبعد كده اول ما يلتحي ويبدأ يميل للكسل او يبدأ يميل للكسل وعي ودخل الكلية ما هوش عارف يمشي يقول لك بس يلتحي ويبقى سن ويبقى فاشل لا لا لا لا لا لا لا مش كده خالص ديننا دين التفوق ديننا دين التميز ديننا دين الرجال الذين يحملون هذه الأمانة سالم مولى حذيفة كان من القراء وكان النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يعجب بصوته وقال نعم الرجل فلما أراد أن يحمل الراية قالوا نخشى أن تفر قال أنا أفر بئس حامل القرآن إذا أنا يبقى معايا القرآن وفر هكذا الجد يا شباب الجد الرجل اللي يقول لي انا عندي امتحانات مش هقدر اقوم الليل لا ده انت هتذاكر وتتفوق وتقوم الليل عندي امتحانات مش هقدر النهارده اقرا وردي من القران لا هتذاكر وتتفوق وتقرا وردك هذا يعين على هذا قال الله واستعينوا بالصبر والصلاه خمسة مراقبة الله قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا انت تقدر تخدعني وتنكر علي وتقدر تضحك علي وصدقك وتقدر تظهر قدامي كأنك أبو بكر الصديق ومن ورايا تلعب بديلك بس مش أنا اللي هحاسبك ربنا شايفك ربنا مراقبك إن الله كان عليكم رقيبا رقيبا ربنا معاك ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم قد تذكر لي ألف مبرر لخطئك وسداك لكن الله يعلم أنك تعمدت الخطأ مراقبة الله لازم تبقى دايما حاسس ان ربنا شايفك ان ربنا مراقبك ان ربنا هيحاسبك ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم الاخيره تجديد التوبه لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليه تاب ثم تاب تجديد التوبة دايما دايما عود لسانك تبت اللهم تب علينا اللهم تقبل توبتنا دايما جدد تبت دايما ثبت تبت دايما على لسانك تبت لعل الله يقبل توبتنا أنا طولت عليكم ونشوف الشيخ عبد الله محضر لنا إيه أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم أجمعين الحمد لله حمدا كثيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فشكر الله عز وجل هذا الجمع المبارك ثم شكر الله لشيخنا أن يعني أكرمني وشرفني بمجاورته وبمجالسة إخواني الكرام ثم شكر الله لكم هذا الحضور وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول وهذه أيها الإخوة الكرام قصيدة قديمة يعني كنت نظمتها في الثانوية العامة إنما تحكي قصة تائب رجع إلى الله عز وجل تائب لعبت به الدنيا كثيرا وغفل عن ربه عز وجل كثيرا ثم إذا به يتذكر حاله عند موته وحاله في قبره وحاله في هول يوم القيامة وأهواله شديدة نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياكم وتدور القصيدة على هذا المعنى ولعل هذا يناسب وجوب تجديد توبتنا إلى ربنا تبارك وتعالى بكت السطور وكيف لا تتألموا أوليس كاتبها الجريء الغاشم ودت قوافي شعره لو لم تكن وتبرأت ممن يقول وينظم بكت السطور وكيف لا تتألم أوليس كاتبها الجريء الغاشم ودت قوافي شعره لو لم تكن وتبرأت ممن يقول وينظم لست الفقير إلى الحياة وملكها وغرورها يا من يلذ وينعم لكن نفاقتي العظيمة أنه لا خير في وما لدي مكارم خاو من الحسنات خاو من الحسنات خاو من الحسنات الحسنات يزعم أنه ربح الكثير فبئس ما هو زعيم والله لو كان الغنى بذنوبنا لرأيتني بين الورى أغنهم والله لو كان الغنى بذنوبنا لرأيتني بين الورى أغنهم لو كان في العصيان ربح للفتى فله مآثم جمة ومغارم أنا كالمخدر لا يحس ولا يعي مستيقظ والقلب لاه نائم يا كم وكم أبكي على عمر مضى ضيعته ولهوت إذ أنا آثم يا كم وكم أبكي على عمر مضى ضيعته ولهوت إذ أنا آثم فالذنب نار والخطايا جمة والجرح دام والسيوف صوارم أواه أذكر زلتي وخطيئتي فتذيبني نار ورعد يهزم إذ لا تمر دقيقة أحيا بها إلا ويتلوها الظلام المظلم ذنبي لماذا كيف يا أسفي متى ذنبي لماذا كيف يا أسفي متى لا لم يكن بالأمس بل هو أقدم كثرت وصارت كالجبال كثرت وصارت كالجبال كثرت وصارت كالجبال فيا عذابي فيا عذابي فيا عذابي والخطايا والذنوب تراكموا ماذا أقول غدا إذا هجم الردى بل ما أقول اليوم إذ هو هاجم ماذا أقول اليوم ماذا أقول غدا إذا هجم الردى بل ما أقول اليوم إذ هو هاجم ملكان جاء يسألان ملكان جاء يسألان أجيب أم فقد الثبات أنبت اليوم قلبي والفم أجيب أن فقد الثبات اليوم قلبي والفم يا هول يوم البعث ينفخ نفخة في الصور أصعق حينها أم أسلموا يا هول يوم البعث ينفخ نفخة في الصور أصعق حينها أم أسلموا يا سيدي لا عذر لي رحمك بي عبد يبوء لكم مسيء ظالم عظمت ذنوبي ثم جئتك تائبا فارحم عبيدك أنت أنت الأعظم أرجوك أرجوك لا تنشر عيوبي بينهم وليشهد الثقلان أني نادم أرجو الثبات على الصراط إذا هوات بالخاسرين إلى الحضيض جهنم وحسرتاه وحسرتاه إذا أراد شفيعنا إنقاذنا لكننا نتقحم أوردني اللهم حوض المصطفى وامنن فأنت الواهب المتكرم شفعه فينا نجنا من هول ما قد فاتنا أنت الكريم الراحم أسكني اللهم فردوس العلا يا رب أسكننا بفردوس العلا يا رب أسكننا بفردوس العلا جد يا كريم بها تعالى المنعم زدنا زدنا زدنا ومتعنا برؤية وجهكم زدنا زدنا ومتعنا برؤية وجهكم فضياء حبك للمعذب بلسم أستغفر الله العظيم لما مضى ولكل من قد أخلصوا واستسلموا أستغفر الله العظيم لما مضى ولكل من قد أخلصوا واستسلموا فعساه يمنحنا القبول مع الرضا فعساه يمنحنا القبول مع الرضا فعساه يمنحنا القبول مع الرضا فعساه يمنحنا القبول مع الرضا نحيا نحيا نحيا وبالمسك المبارك نختم
يسير القلب يرتحل وتحلو حذوه المقل ويعلو صوت أنفاسي وشوقي مسرع عجزي وشوقي مسرع عجزي